ثلاثة أسماء لله تكررت في البسملة وتكررت في الحمد وهنا أحب أن أنبه إلى أن تكرار أي شيء في القرآن لا نسميه تكرارا وإنما نسميه تأسيسا لمعنى جديد فهو في ظاهره تكرار لللفظ ولكن سياقه يتطلبه من جهة أخرى فنحن نقول بسم الله حين نبتدئ فعل الأشياء إذا فبسم الله لما نفعل ولكننا نقول الحمد لله على ما فعل لنا اذا ففيه فارق بين الاسم يوجد بعد بسم الله وبين ان يوجد بعد الحمد لله فبسم الله اي الذي سخر لي ما لا قدرة عليه لي عليه فانا اقبل على هذه الاشياء لا بقدرتي ولكن بتسخير من سخرها لي لانها لا تدخل تحت طاقتي ولكننا حين نقول الحمد لله ننتقل الى شيء اخر فعلم واجب الوجود وهو لفظ الجلالة الله انما جاء هنا في قوله الحمد لله اي على ما فعل لنا اذا فدك فيما نفعل والحمد لله فيما فعل لنا والرحمن الرحيم الرحمن الرحيم هناك لها في السياق مدخل غير مدخل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم معنى جديد ازاي لانك حين تبتدئ بسم الله الذي سخر لك الاشياء لتنفعل لك بدون قدرة لك عليها مع انك قد تعصي الله الذي سخر لك هذه الاشياء وربما استحى واحد ان يقبل على الاشياء التي سخرها الله له وهو عاصيه فهو يطمئنك ويقول اقبل باسمي ولا تخف وان كنت قد عصيتني لاني رحمن رحيم فازال وحشتك من المعصية حين تقبل على ما سخر الله لك ولكن في قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مذاق آخر ما هو المذاق زاد هنا رب العالمين مش موجودة في التسمية لأن هنا الحمد على ما فعل لك وفعل لك لتربيتك إيجاد من عدم وإمداد من عدم والتربية كما نعلم تعني السيادة والسيادة تعني السيطرة والملكية فقد يتوهم في كلمة رب السيطرة والسيادة والقسو عليك كما نعهد في من نربيه نقسو عليه مرة فقسى ليزدجر ومن يك حازما فليقسو احيانا على من يرحمه فليزيح من نفسك ان الربوبية من الله ربوبية فيها قسوة تناسب السيطرة في التربية يقول لك لا انها ربوبية ايضا ولكنها فيها رحمانية وفيها رحمية يبقى هنا مذاق ايه مذاق اخر ثم انتهينا الى ان الحمد الانفعال ومعنى الانفعال تستقبل الاشياء بفكرك ثم تستقر في وجدانك وفي قلبك عقائد ومعنى عقائد تعقد عقدا لا يحل بحيث كما قلنا لا تطفو لتناقش في الذهن من جديد معقولة ثم تشيع في كل جوارحك إشعاع اليقين لأن ما دمت تحمد فالحمد على النعمة والنعمة ليست لعقلك فقط والنعمة ليست لقلبك فقط بل النعمة لكل كيانك فما دامت النعمة لكل كيانك والشكر على النعمة يبقى كل ما يتمتع بالنعمة لا بد أن ينفعل بالحمد والثناء وهذا هو معنى الذي قلنا تقشعر جلودهم مش المسألة بس في القلب الإحساسي لا ينضح القلب الإحساسي على كل على كل الجوارح وقلنا ثم تتسع الدائرة حين تتسع الدائرة من جوارحك وكيانك وذاتك إلى خارجك تكون حركة الحياة حولك منفعلة بما استقر في ذهنك واستقر في عقيدتك على منهج الله فلا يصدر شيء أبدا من الانفعالات إلا على ضوء منهج الله الذي أقره لأن المسألة جاية عن شكر للنعم لما إشعاعات قلبي الحمدية تشير على جوارحي كلها وجوارحي تشير على حركة أعمالي البعيدة عني فيبقى لي دائرة من الإشعاعات وغيري من إخوان المؤمنين له دائرة من الإشعاعات يبقى تلتحم إشعاعات الورود الحمدي على القلوب جميعها وما دام يبقى عندنا كرس حمد يبقى الوجود كله ايه كله حامد حين انشغال الوجود كله بالحمد لا يجد الله كفاء له الا ان يزيده تصديقا لوعده لئن شكرتم لازيدنكم هنا في الحمد قلنا ان مستوجباته اما الفضائل في الذات شيء فاضل في ذاته فبيستحق ان تحمده وشيء له ف... له ف... له فضائل عليك له فضائل عليك فللذات الحمد لله ذاته تستحق ان تحمد لانك انت لما بتشوف واحد فنان يعمل اي حاجة بتنبسط منه وتقعد تلهج بصناع عليه وان لم يعد عليك شيء الا انك انت اعجبت بالعبقرية بتاعته اللي انتجت فربنا لأنه بديع السماوات والأرض كان يستحق أن يلتفت إليه خلقه بالإعجاب والتسبيح والتحميد لأنه أبدع شيئا على غير مثال يبقى ذاته تستحق وإن لم ينلني منها فكيف إذا نالني منها شيء بسيال الربوبية يبقى حاجة تانية رب العالم العالم يطمئن يقول له إياك أن يخطر بذلك أن عالما من العوالم التي تخدمك سينكس عن خدمتك ليه؟ لأن موصيته بإيدي أنا ربه ملوش رب تاني عشان يعصيح عليك فاطمئن إلى أمن رب لكل العالم مش هيبقى هيعصي مفيش هناك إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض إذا دي تطمينات أيضا وبعدين يقولوا يا رحمن ورحيم مش ربوبية جا ايه جبروت وما كنتش بقى تيجي بالرغب لا للذات ولا للنعم السابقة ولا للنعم الحالية ولا للنعم التي تنتظرك بالرحمنية والرحيمية يبقى خاف مني بقى لأني مالك يوم الدين يبقى يا رغب يا رهب يا رغب يا رهب حين يستحضر الحق ذاته بكل هذه الصفات اللي فيها فضائل الألوهية والفواضل الربوبية والرحمانية والرهبة في قوله مالك يوم الدين يبقى إذا هذا الإله علمنا أن هذه المقدمات مقدمات الحمد الحمد الأول ودي حيثياته ولكن هذه الحيثيات ستعطي شيئا جديدا تبقى هي نتيجة للحمد لكنها تعطي مقدمة لشيء آخر أن الإله الغيب أصبح بكل هذه الصفات والأسماء حاضرا لديك وما دام حاضر يبقى لن يخاطب منك علمك الله ألا تخاطبه بعد هذا الاستحضار الذي أحضر به ذاته إليك الله ورب العالمين والرحمن والرحيم ومالك يوم الدين كلها غيبة كان يقول ايه القياس يقول اياه نعبد لكن قال اياك يبقى نقلوا من ايه نقلوا من هيبة الى انه بقى ايه بقى حاضر وما دام بقى حاضر يبقى يخاطب بلفظ الكاف اياك اكن كنت غايب يا رب وجبت لنا الاسماء دي فاصبحت ايه حاضر يبقى نخاطبك خطاب ايه اياك نعبد قلنا اياك نعبد دي ساعتها ترى كان يقدر يقول نعبدك أم انا قلت لكم ان ساعة ما نقول نعبدك يبقى لا يمنع ان تعطف عليه ونعبد فلانا ونعبد فلانا ونعبد فلان اعطيتك ما يمنعش ان انا اعطيت فلان واياك انما اياك اعطيت يبقى ما فيش حد خد الا انت يبقى معنى اياك نعبد يعني ايه لا نعبد الا انت لا نعبده ولذلك ما نعطفش عليها ابدا ساعة ما تشوف المفعول مقدم كده إياك نعبد يبقى معناها افهم أنها نعبدك ولا نعبد سواك إنما لو قلت نعبدك قد تعطف عليها وتقول ونعبد فلان وفلان وفلان وفلان ما يمنعش العطف إذا فإياك نعبد منع إيه؟ إدة التخصيص بالعبادة التخصيص بالعبادة حين يخصص الله نفسه بالعباده يقول له طب العبادة دي ايه هي العبادة اللي انت عايزها منها ماذا تريد انت اعطيت فما مطلوبك من خلقك مطلوب ايه من خلقك انك مطلوب من خلقي هو مطلوب كل صانع ماهر في ان يرى له صنعة تعجب ولذلك ربنا ما جعلش الحرف ال- ال- ال- المواهب كلها حرفيه في مواهب بيسموها مواهب الهواة الهواة يعني ايه اللي عنده موهبة في شيء كده ما ما عملهاش حرفة يقوم ياخدها هاوي يعني مش عايزها هاوي يعني ايه عايز يطلع حاجة جميلة نفسه يطلع حاجة جميلة الله فلما نفسه يطلع حاجة جميلة يقوم عايز يدي المنهج اللي يخلي الخلق بتاعه وهو الانسان يطلع حاجات جميله عشان تبقى الصفات لها ايه ده كلام طيب نقوم نقول له ساعد حق سبحانه وتعالى وليعذرني كل السامعين اذا انا اضطررت لا ان اكرر في تفسير القرآن او في خواطري في حول تفسير القرآن بترتيبه المصحفي أن أكرر بعد ما أقوله في العلاجات الموضوعية التي عالجتها طويلة فليس معنى أنني أتعرض لشيء أقول لا أنا قلت ذلك في كذا تلك قول موضوعي في موضوع نتحدث عنه ولكننا الآن نتكلم في الأم فلا يصح أن نفوت في الأم ما جئنا به في الموضوعات التي تفرعت عن الأم ممكنش نقول هنتكلم في نعبد يعني ايه معنى نعبد يعني ايه نقول له والله شوف وشوف علة كل شيء او سببه نيجي نقول قول الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يبقى الله يبقى علة الخلق ايه العباده تبقى العبادة اللي هتوجد بعدين ولا الدافع على الخلق إرادة العبادة ثم يخلق لتتحقق العبادة يبقى المراد الأعلى إيه في الخلق أولا العبادة وبعدين خلق عشان تتحقق واقع يبقى افهموا الفارق بين الدافع وبين ايه وبين الواقع نقول له انت هتعمل لي علة ومعلوم بالنسبة لده افعال الله لا تعلل يقول له لا تعلل علة تعود عليه هو بالفائدة ولكن تعلل علة تعود على غيره بالفائدة يبقى هو خلق لنعبده عبادتنا مش هتدي له حاجة انما عبادتنا عشان تسعدنا وتنظم حركتنا يبقى لا مانع ان توجد العلة بس مش لله يبقى افعال الله لا تعلل علة تعود عليه ولكنها علة تعود على المأمور المأمور بالعبادة هو اللي هي- العلة هتنفعه وإلا فالله منزه عن العلة يبقى هات بقى كده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إذا دي علة الخلق طب معنى ذلك يا رب إنك بمجرد الخلق يعبدوك يقول أنا لو أردت هذا القصر ما استطاع خلق من خلقي أن يفز عن طاعتي إنما دي تثبت لي صفة القهر وأنني إذا أردت شيئا قهرت الغير عليه إنما ما تثبتش المحبوبية لي وأنا أريد أن أخلق اختيارا ليعبدني من شاء باختياره يبقى حين يجيئني باختياري يبقى ثبتت لي صفة القهرية فيما لا دخل له فيه اللي أنا عايز يمشي وفيما له اختيار فيه يجيني بالحب يجيني يبقى إذا ربنا ما دام خلق ليعبد طيب ما يعبد يعني ما كل ما اتحققتش ليه؟ يقول له آه لأنه يجب أن تفرق بين عبده التي فيها منها عبد وعبد اللي هيجي منها عباد كل الخلق عبيد ليه؟ لأن في أمور قهرية تمشي عليهم غصب عنهم لا رأي له حين يولد ولا كيف يولد ولا غيره ولا رأي له متى يموت مقهور في أشياء تبقى تبقى عبيد متحققة في مين؟ في الجميع ولكنهم أن يريدون عبيدا أردنا عبيد فأجرى علينا بصفات القهر أشياء لا نستطيع أن نتحلل منها أبدا أدي حققت كلمة إيه عبيد إنما هو يريد أن يحقق كلمة عباد مراده الشرعي أن يحقق كلمة عباد إيه الفرق قال لك العبيد متساوون فيما يقهرون عليه لكن العباد منطقة الاختيار فيهم واحد يشذ يقول لك لا ما مش طائع وواحد يقول انا طائع فالذي يتنازل عن اختياره في الحركة لمراد ربه في التكليف لانه انت عباد انت من مين من العباد انما كلنا ايه كلنا عبيد ولذلك شوف وعباد الرحمن من هم الذين يمشون وهو بيقول صفات المؤمنين الكويسه دول عباد انما الكل ايه يبقى فيما نقهر عليه في حركات الحياة علينا او فينا كلنا عبيد لكن فيما لنا اختيار فيه اللي اللي يتنازل عن اختياره لتكليف ربه يبقى ده داخل في مين؟ في العباد ولذلك هيقول لهم كل يا عبادي ما دمتم بيت عبادي الذين اسفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله لانكم دخلتم في مقام العبيديه مش بس فضلتم مقولين للع- عبيد لا اختيار عندكم وجيتوا ليه الله يبقى اذا الذي ياتيك بالحب وهو قادر على الا ياتيك يبقى هو ده العباد هو ده العباد طيب حين يريد الحق وما خلقت الايه الجن الا ليعبدون يبقى عايزهم ايه هي عبيد ولا عباد اه عايزهم عباد عباد يعملوا ايه الصفات بقى وعباد الرحمن بتكليف يمشي ويتنازل عن اختياره ومش عارف ايه والا فلو اراد الله ان يرغمنا على شيء أكما يستطيع واحد منا أن ولذلك قلنا إبليس قال له إيه؟ قال له إلا عبادك منهم المخلصين اللي أنت عايزهم أنا ما أقدرش عليهم دول أنا ما أقدرش عليهم دول وبعدين قال لا إكراه في الدين لأن ربنا مش عايز يخدع قوالب ربنا عايز يخدع قلوب بالحب لأن إخضاع القلب ده يتأتى لمثلك يمسك القربات وانت وهو قوي عليك يقول لك اسجد لي يا ابن الايه اسكت بحياتي يقدر يكره قلبك ولا لا انما يستطيع ان يكره قلبك ليقول لك تحبني ما يقدرش فلو لو ال- الاكراه ولا شوف القران ده لما يمس هذه المساله يقول ايه لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين ان نشا ننزل عليهم من السماء ايه فهم وظلت اعناقهم لها خاضعين هو انا عايز اعناق انا مش عايز اعناق ان كنت عايز اعناق اقدر اعملها بدليل انني اجريت اعمالا قسريه ما حدش بيستطيع ينفذ منها ابدا الكافر اللي كافر بيا بجري عليه اشياء اقول له ايه يبقى اذا انا مش عايز اكراه لان انا عايز الحب فالعباديه تاتي بايه بالحب للتكليف ساعة ما يجي الحب للتكليف يبقى اذا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دي المهمة فالمهمة ان نكون ايه عباد لما يجي نكون عباد يبقى حققنا ايه حققنا محبوب الله منا ولما ما نبقاش عباد يبقى تحقق المراد من الله فينا لانه لو ارادنا غير ذلك لفعل تركنا مختارين اذن بكل ما يحدث منا مش كده ولا ايه ما دام تاريخنا مختارين يبقى انت ما عملتش حاجه غصب عنك اللي سرق ما سرقش غصب عنه انما بس عمل عمل ايه ما يحبوش انما هو اداله اختيار انه يقدر يسرق ويقدر ما يسرقش يبقى اذا لما يسرق ما خرجش عن مراد الله لانه خلقه صالح كده انا لما اجيب لابن الساعه واقول ده يدورها عربي ويدورها ولا يدورها فرنجي ايه اللي ايه اللي جرى هو هو حر خلاص انما انا اجيب مثلا للولد التلفزيون في البيت وبعدين انا اقول له انا جبت لك التلفزيون دي اله وهذه الاله لا يقال فيها حلال ولا حرام انما تستعمله في ماذا هي اللي يقال فيها حلال وحرام اسمعوا ما انا جبت لكم التلفزيون اهو في البيت وانا عايز منكم ما تدروش الا على الايه الحاجات اللي لها مسلك قيمي وازعل جدا اذا لقيتكم ما عملتوه في برامج مش خليعة مجيئك لهم بالتلفزيون الصالح لدي ولدي يبقى لما يدوروه على اللي تكرهه يبقى ما خرجوش عن مرادك انما خرجوا عن محبوبك فيه فرق بين تيجي تدي لابنك جنيه وتقول له انت حر انزل السوق وخد الجنيه ده انا تبرعت لك بيه وهات بيه اللي على كيفك بس اسمع لو هقيس تصرفك وهكافئك على التصرف الكويس وهعاقبك على التصرف الوحش لما ينزل يشتري كرسينا يبقى خرج عن مرادك خرج عن محبوبك انما انت اديته انت قلت له اشتري لي وانا هرتب ثواب وعقاب يبقى اذا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يبقى عايزين يبقى ايه عباد نشوف بقى من الذي يحقق المراد المحبوب لله المؤمنون به لكن المؤمنين على قدر سواء من الاتباع لا برضه في بيجوا في تصرف الناتج عن الايمان في السلوكيات بيتفاوتوا طيب ان هو اللي يبقى احسن اللي يبقى ارقى في العباديه اللي هو اكرمكم عند الله اتقاكم يبقى اذا شوف اكرمكم عند الله اتقاكم فكان اكرمكم يبقى فيه كريم على الله بس مش اكرم يبقى اكرم يعني اللي زاد في ايه في التقوى يبقى اكرم واللي بس ادى التقوى بدون زيادة يبقى ايه كريم على الله ولذلك اكرمكم اتقاكم ما قالش اكرمكم تقيكم يبقى اكرم يناسب اتقى وكريم يناسب ايه تقي مش كده اذا في مناجل ولا لا يبقى اعلى المنزلة الاكرم الاتقى طيب وبعدين اعلى منه ايه الانبياء لان دول حتى معصومين المؤمنين مش معصومين يمكن يغلطوا انما الانبياء معصومين يبقوا دول بيحققوا الاتقى ب... خلاص كده طيب وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم لما تيجي تحط في معيار الاتقى من هؤلاء يبقى ايه يبقى قمة الاتقى يبقى من الذي حقق العبادية المرادة لله في خلق الله كما يحبها الله محمد صلى الله عليه وسلم اذا فالذي يكون غاية الخلق كله محمد لانه هو اللي هيمثل العبادية المرادة لله هو هو يبقى ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون العبادية مرادة مش كده مرادة محبوبة لله والذي يمثلها تقي وأتقى وكريم وأكرم ثم ترتقي إلى أن تصل إلى مرتبة مين الأنبياء فإذا جئنا لنقارن أكرمية وأتقى في الأنبياء نجد من القمة محمد يبقى إذا العلة في الخلق إيه؟ يبقى هو محمد صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي يحقق العبادية المثلى المرجوة لله يبقى لما تسمع بقى ان انت اتخلقت من الكون والدنيا يبقى ايه ظنك لا اتسع لمقاماته صلى الله عليه وسلم تبقى اذا نشوف كده بقى نعبد اياك نعبد يعني مش هنعبد غيرك نعبد دي مصريتها الخضوع الخضوع لمين لواحد شوف شوف بقى عظمة التشريع الكون المصطخب بمواهب متعددة وقدرات متنوعة وكل موهبة لها قمة ولها دون القمة وإلى آخره وبعد ذلك يأتي الخالي من موهبة للموجود عنده الموهبة ماذا يكون موقفه منه يبقى ده أعلى يبقى فيه خضوع الله إذا لو كنا هنخضع لتميزات المواهب كان هيتكرر خضوعنا لبعض فيقوم ربنا يرحمنا من ان يتكرر خضوعنا لبعض ويقول اخضع لواحد بس يقوم يحررك من ان تخضع لسواه يبقى ضيق عليك ايه خانة العبودية يبقى دي عبودية او راسة حرية لكن انا ما بعبدش لا ربنا ولا يهمني اللي اكبر مني في القوه ولا اللي اجمل مني ولا اللي اجمل مني ولا اللي اعلم مني ولا اللي احكم مني ولا اي حد ابدا خلاص يبقى دي حريه ليا ولا مش حريه؟ هذا انك ليس لست كذلك يبقى كم اله لك في الكون؟ اه اذا والسجود الذي تجتويه تكرهه من الوف السجود فيه نجاته بينجيك من ملايين السجود ولا كنت تعمل ايه كنت هتفضل تعمل بس كده وبعدين تقعد تخضع لواحد ومش عارف ايه تحط املك فيه وهو الى اخره وبعدين تلتفت تلاقيه فطس منك الله نعم ايوه ولذلك شوف ربنا بيعلمنا النصاحه بيقول وتوكل على الحي الذي لا يموت خليك عاقل انت تتوكل على واحد تصبح تلاقيه فطس بقى سياره صدمته ولا بتاع ولا ايه وبعدين تتعمل ايه لما تضع كل همك في هذه المسألة تبقى الخيبة جت ولا لا أم قال لك خليك ناصح وتوكل على الحي الذي لا يموت وان كنت وضع ده اتكالا على عضا اتكل على دوره بس مفيش غير. يبقى اذا لما يقول اياك نعبد يبقى بعدها هنعمل ايه؟ اه نعتز مش ننزل هنعتز بقى لانني بخضع لاله واله له كل الحيثيات اللي قلناها دي وربوبيه ورحمانيه ورحيميه ومالك يوم الدين وبعدين بخضع له علشان ياخد مني ولا علشان يديني هذا الفرق هذا هو الفرق يبقى زي ما قلت انا كلمه العبوديه طيطنه البشر كرهتنا فيها ليه؟ لاننا لم ندرك منها إلا عبودية الإنسان للإنسان فدي كرهتنا فيه وعبودية الإنسان للإنسان زي ما قلنا تعطي خير العبد لسيده ولكن عبوديتنا لله تعطينا خير الله تعطينا خير الله تبقى العبودية عزة ولا مش عزة حسب نفسي عزا بأني عبده يحتفي بي بلا مواعيد ربه هو في قدسه الأعز ولكن أنا ألقى متى وأين أحبه يبقى دي عبودية إيه دي اللي ربنا تحت طلب إيه عبودية حلوة أوي آه يبقى إياك نعبد يبقى هي دي المبدأ اللي عمال يعز في البشر فحين يخرجهم إلى تخصيصه بالوحدانية بالعبودية يبقى بيرحمهم من عبوديتهم لسواه وما دام بيرحمهم من عبوديتهم لسواهم يقول لك ليه لان دول كلهم صنعتي وسواء عندي سواء عندي ما حدش يستدين لحد ابدا ولا موجود زي ما اي راجل يجي يشوف الصغير ولا الضعيف ولا اولاده يقولوا بيضربوا ومش عارف يقول لك ما حدش يهين واحد وانا اما بقى رايح ولا روح هنا ولا هنا واعملوا بعض اللي انت عايزه وهو ما بيروحش ابدا ابدا ما بيروحش ابدا ولا لي قيوم وما بتاخدش سنه ونوم ولا قال الحكايه الطويله العريضه دي يبقى عمال يعز فينا ولا لا اذا اياك نعبد يبقى اذا تخصيصه بالعباده رحمه لنا ولا لا تخصيصه بالعباده رحمه لنا عشان تتوزع طاقتنا فيما يمتلك ما تتوزعش طاقتنا في الرعبده من بعضنا في الخوف من بعضنا في الكره من المتسلط واحد يتسلط عليها بقوته وعيش كاره له يبقى قلبي مشحون بالله وربنا عايز عالم صافي يبقى الصفاء ده ما يجيش قبل ايه الا من حب اياك نعم هنا ملحظ بعد ان نخصصه بالعبودية كان القياس الفرد يقول اياك اعبد طب وايه اللي حشرك انت خلاك تحشر الناس وياك علمنا ربنا قال اوعى تقول ايايا اياك اعبد ومحشر يقول اياك نعبد قال لي ليه قال لي مصلحتك ليه قال لك لان العباد هيبقوا في عبادية الطاعة متفاوتون قبولا ونصف قبول ورفض فاذا حشرت في مقبول قبلت معه يبقى برضه بيعلمنا وان كنا مقصرين ان نحتال ايضا اننا نبقى ويا اللي معاه. لان انا كنت قلت ان لما يكون فيه بيع وشروه وبعدين انت قلت للبائع انا هاخد الشروه دي بس ليا فيها خيار العيب وان وجدت فيها عيب ايه ارده يقول لك صح الصفقه وليك خيار العيب لكن ما تجيش بقى تقول له تعالى يا عم انا هاخد دي واسيب دي الصفقه كلها وهي بعضها فاذا كان الله يشرع لنا ان الصفقه مع بعضها لان لما نقول اياك نعبد وانا انحشر يبقى العاقل في الباطل واتخذ واحد اذا اذا رايت واحدا اعبد منك فاياك ان تغر منه ادعو الله له ان يزيد لانك انت يمكن هتتاخد في الله تتاخد وياه وما تشوفه ما تسخرش منه قول ده هو بيعمل لي ما يحمله عني تقصيري ويمكن لما صلي وياه ركعه ولا اي حاجه ولا كده إذا ساعة ترى عبدا من العباد مقبلا على الله ما تقابلوه زي ما بيقابلوه الناس بالسخرية والاستهزاء لأن ده هو يمكن الظلم اللي أنت هتدخل فيه وما تتأباش أن تتواجد مع المخبتين لله لأن لما تكون موجود وياهم برضه تبقى في الزمرة كده الحديث بيروح حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لله ملائكة طوافة فضل فضل يعني ما لهمش شغلة إلا إنهم ينزلوا كده في الأرض يتتبعون حلقات الذكر يعني المكان اللي ربنا بي إيه بيذكر فيه فيصعدون فيقول الله لهم وهو أعلم بما كان ماذا رأيتم يقولوا رأينا قوما يجلسون في حلق الذكر ومش عارف ايه ويعبدونك ويحمدونك قال يطلبون جنتك قال أرأوها قالوا لا قال كيف لو رأوها ويسألونك أن تعطيهم من النار هل رأوها يقولوا لا ما شافوهاش يقول كيف لو رأوها ويطلبون كذا ويطلبون كذا ومن أشهدكم أني قد غفرت لهم ومن قوم أشهدكم أني قد غفرت لهم خلاص يقولون يا رب عشان أمانة الأداء يعني يا رب كان فيهم رجل لم يكن معهم ولكنه مر هكذا فوجدهم جالسين فجلس معهم مش كان جاي قصد لله قال هم القوم لا يشقى جليسهم هم القوم لا يشقى جليسهم الله اذا فكلمة اياك نعبد الجمعية دي بتفيد العبد وتفيده من ناحية اخرى لماذا لانه لو قال له اياك اعبد واياك استعين هذا انه اجابه الى ان يكون عابدا ومستعينا حين يكون هو عابد ومستعين بالله ستصحح حركة الحياة منه بالنسبة لغيره فمن المستفيد من هذا في الدنيا غيره وهو صحيح هيستفيد لكن فين لكن سيشقى بضلال هؤلاء يبقى لما هو يبقى مهدي واللي مش مهدي يبقى غيره غير المهدي سينعم بهدايته لأن سلوكه من ناحيته هيبقى منظم لكن اللي مش مهدي يعمل ايه وياه يبقى هو نفسه يشقى بسلوك غير الايه غير المهدي يبقى قال له حتى ان كنت عايز ذمياك تبقى كويسه يبقى قول اياك نعبد عشان تعبدوا كلكم وتبقوا مهديين علشان اثر السلوك منهم يتعدى خيره اليه والا فهبك مهديا وهم غير مهديين هم يرتاحون من سلوكك ولكنك تتعب يبقى من مصلحتك انت منهم يكونوا ايه يكونوا عبادي اياك نعبد يبقى ما تقولش اياك اعبد ما تخليكش برداني ابدا لان خيرك مش هيجي الا اذا كانوا هم مهديين والا يبقى المقلب فيك انت مقلب فيك انت هتبقى كويس ولا تسرق منهم ولا تشتمهم ولا تهينهم ولا تتعدى عليهم وهم يعملوا ايه اه يعملوا فيك كل حاجة يبقى انت لما كنت مهدي كانت ربح صفقتك عند الله انما هتتعب وياهم وانا عايز اريحك في, دي في, في اخرتك وفي دنياك ايضا وساعة يكون الامر كذلك يبقى كل موجود منسجم في النفع كل موجود منسجم في النفع وما دام الوجود كده هيبقى كله منسجم في النفع نقوم نقول له ما فيش حركة هتصادم حركة ابدا لان بقى ال- ال- ال- التقنين اللي, اللي احنا مشابهه محورجي ما يخليش اتنين يتصادموا قطرين يتصادموا مع بعض ابدا ده جاي كده ويروح سكين الطريق ده وده يروح كده حركة الوجود ايه ما تتع... ما تتعاندش بل تتساند واذا تساندت حركة الوجود ولم تتعاند رضي كل موجود عن جمال الوجود ومدام يرضى كل موجود عن جمال الوجود يبقى دي حمد تاني للرب الذي شرع لنا المنهج الذي يحمينا من اهوائنا التي تتصادم يبقى برضه داخله في الايه داخله في الحمد اياك نعبد اياك نعبد وبعدين صح قوي انظروا الى دقة الاداء الاعجازي في ان يأتي الله بعد اياك نعبد اياك نستعين ايه اللي ليه جاية دي قال لك لأن ما دام إياك نعبد ولا نعبد سواك ستمثل بذرة صراع في الكون للذين يألفون أن يستعبدوا سواهم ليكونوا عبيدا لهم ولا يحبوش المعاني اللي تيجي تسوي بين الناس ويستنكف منها إذا فسيحاربون المناهج الحق وما دام هيحاربوا المناهج الحق وعادة اللي بيبقوا بالشكل ده بيبقوا هم الأقوياء والناس المنهجيين اللي هم يعني ممتثلين بيبقوا الضعفاء ليه؟ لأن ضعفهم إنما نشأ من اغتيال كسبهم دوكا يقوى ويعيط فعايز يفضل إيه؟ آه إذا فكلمة إياك نعبد يؤذينا الله فيها بالمناعة الإيمانية أنك ساعة تخصني بالعبادة سيتأبى عليك الذين يحبون أن يعبدوا من الناس وما دام هيتأبى عليك الجماعة الذين يحبون أن يعبدوا من الناس فستدخل أول الأمر في صراع إلى أن تقوى هذا الصراع لا تخف منه شوف شوف القرآن لما نقع جاي ازاي هذا الصراع لا تخف منه فقط استكمل الأسباب بما أعطيت خلاص ولا يهولنك أن تكون دونهم أسبابا فإنك إن عجزت الأسباب لك رب تحتمي به فاطلب منه المعونة تبقى استعن إياك نعبد وإياك ما دام يا رب هنخصك بالعبادة المسألة دي هتجيب لنا إيه؟ صراع بين حق وباطل هذا الصراع احنا عندنا اسباب انما اسبابنا هتبقى دون اسبابه يوم يوم بقى قول اياك نستعين كلمة اياك نستعين دي واضعة دستور حركي في الحياة ايه الدستور الحركي لان لا تقول لا تقول استعان فلان بفلان الا اذا كان الذي استعان يعمل امال يعني استعان وانا ما عملش يبقى استعانة يعني طلب الايه طلب المعونة طلب المعونة يبقى استنفذ اسبابه يبقى استنفذ اه يبقى اذا اياك نعبد واياك نستعين قالت لك بقى ما تقعدش كده لا اعمل الى ان تفرغ ايه اسبابك لما تفرغ اسبابك واسباب الخصم الباطني امامك قوي ما يهولنكش ذلك لان انت ما تخصنيش بالعبادة وانا اتخلى عنك بس استنفذ اسبابك واعدوا لهم لم يقل الله اعدوا لهم مثل قوتهم ولا مثل عددهم ولا مثل اولادهم انما قال قد بس ما استطعت يسيب الباقي عليا حين يستغل الحمد بحمد الله وكلمة الله تعني المعبود والمعبود بحق وما دامت كلمة الله تعني المعبود والمعبود بحق فالعبادة لا بد أن تكون بتكليف والتكليف إنما جاء ليضيق حركة الاختيار في الإنسان افعل هذا ولا تفعل هذا فكان المقتضى أن يكون الحمد أولا للربوبية المنعمة بإيجادنا من عدم وبإمدادنا من عدم لكن أن تستهل بالله المعبود والعبادة تقتضي تقييدا للحركة بفعل ولا تفعل فكأنه يقول لو تنبه العاقل لعلم أن الذي يستحق الحمد أولا هو الله المعبود المكلف لأن المتفضل قد يكون محمودا عند الناس ولكن المكلف يكون شق على الناس ولكن لو علم الناس قيمة التكليف في الحياة لحمدوا الله على أنه كلفهم بفعل ولا تفعل لأنه ضمن بذلك عدم تصادم حركة الحياة وحين يحمي حركة الحياة من التصادم يكون العالم في استقرار وفي أمان حركته متساندة لا متعامدة اذا فالنعمة الاولى هي انه معبود ومكلف وبعد ذلك جاءت المسألة المادية الاخيرة في رب العالمين خلق من عدم وامداد من هد الحيثية الاولى الله الحيثية الثانية انه رب العالمين وقلنا كلمة رب العالمين تطمين لخلقه على ان عالما من العوالم القادمة له لن يتخلى عن هذه الخدمة لانه لا يتلقى الامر الا من اله واحد فليس هناك اله واحد يجعل اي عالم من العوالم يتور... يتمرد على المقدوم من الانسان فتطمين الناس قال انا رب العالمين ولذلك يصور لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العالم الذي في خدمتي بحكم القهر وبحكم التسخير من المتفضل قد يضيق زرعا بتصرفي عليه يضيق زرعا حين يراني عاصيا لربي فينبو بي كل شيء حولي لان كل شيء حولي مستقيم على منهج الله قهرا فيرى الانسان الذي هو في خدمته عاصيا هذا هو عدم الانسجام بين الكون وبين الانسان ولذلك يصور لنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الامر تصويرا يحدد معنى رحمة الخالق التي تطفئ حنق المخلوق مخلوقات من السماء والارض والجبال والبحار يعرض الرسول ان قالت الارض يا ربي ائذن لي ان اخسف بابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك اذا الارض نبت به وقالت السماء يا رب ائذن لي ان اسقط كسفا على ابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك وقالت الجبال يا رب ائذن لي ان اخر على ابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك قالت البحار يا رب ائذن لي ان اغرق اغرق ابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك اذا فالعوالم اللي في خدمتي ضجت من ان هي في خدمتي وتعلم جيدا من سخرها لهذه الخدمه ومع ذلك تراني انا المخدوم بحسن فيقول الحق انظروا الى الى كلمة بقى عشان نعرف الرحمن والرحيم فيقول لو خلقتموه لرحمتموه دعوني وعبادي فان تابوا الي فانا حبيبهم وان لم يتوبوا فانا طبيبهم تلك تجليات صفة الرحمن وتجليات صفة الرحيم وكيف ضمنت لنا بقاء العالمين في خدمتنا مع معصيتنا لمين مع معصيتنا لمن سخرها لخدمتنا قلت مرة في بعض اللقاءات ان ظنون الناس وعقولهم لا تتسع الى ادراكات العالم الجمادي والعالم النباتي والعالم الحيواني هي ادراكات تستطيع ان تتفاهم مع خالقها هي ما تقدرش تتفاهم وياه انما خالقها يتفاهم وياه بدليل ان في الخلق الاول قالتا اتينا طائعين ونسب لها ايه نسب لها قولا قالتا ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض قال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين وهل يقال لشيء او يقول شيء الا ان فهم عن القائل وعن المقول له بس احنا ظنوننا ما بتتسعش بدليل ان الله حينما اخبرنا انه علم سليمان منطق الطير علم سليمان انه يفهم عن النملة وفهمنا ان الجبال يسبحن مع داود اذا علمنا انها عوالم لها ادراكات مناسبة لها الادراكات اللي مناسبة لها تخليها تنفعل بل قلنا ان فيه ترقي ترقي بان يجعل لهذه الجمادات عواطف العواطف دي المشهور انها عند الانسان بس انما لما نيجي نتكلم ربنا عن بني عن قوم فرعون يقول ايه اخرجناهم من جنات ايه وعيون وزروع وما ايه مقام كريم ونعمة كانوا فيها فما بكت عليهم السماوات والارض الله كأن السماوات والارض لها بكاء من يقول هذا نعم لها بكاء بكت السماوات والارض ما بكتش عليهم اذا فهي تبكي على من لو انها لا تبكي على احد ما كانش فيه خصوصية انما فما بكت عليهم السماوات والارض يدل على ان السماوات والارض تبكي على حد مع تبكي على العبد الذي انفعل بالتكليف انفعالها بطاعة التسخير فلم يعص الله سبحانه وتعالى لان ده هو الانسان اللي يبقى منسجم وياه فاذا ما كان هناك مكان يرى الانسان مصلي وطائع ولم يشهد عليه معصية يقول لك ده زي في الطاعة طوال ده يقول لما يفارقوا هذا الانسان المنسجم معاه يقوم يزعل ولا ما يزعلش ولذلك سيدنا علي قال اذا مات المؤمن بكى عليه موضعان موضع في الارض وموضع في السماء اما موضعه في الارض فموضع مصلاه المكان اللي بيسعد كده وهو بيصلي فيه كده ساعة المكان ما ما يسمع الصلاة ويشوف واحد مصلي كده يبقى منسجم وذلك الإنسان لأنه يعتبر صديق له وياه إذا لما يشوف إنسان بيعمل منكر يبقى المكان عمال يلعب فيه طائع زيه يبقى منسجم وياه هذا موضعه في الأرض وموضعه من السماء بيبكي إيه الموضع المصعد عمله الطيب اذا فدي لها ايه انفعالات فاذا قالت الارض كذا وقالت هي قالت لي ولا قالت لمن خلقها لمن خلقها لا يعز على من خلقها ان يتفاهم معها وتتفاهم ايه معها لان الاشياء في التكوين منفعلة للخالق فهو حين يخاطبها انت اذا نظرت كده الى القرآن تشوف ايه انما امره اذا اراد شيئا شوف ان يقول له طب ده, ده, ده قبل ان يكون بقت كلمة له موجودة ده بيقول له يقول له وبعدين ده تكون بعدها هو لا يأتي الا بعد كن فكيف يقول له قبل ان تأتي كن اذا فكل شيء في الوجود منفعل لخالقه ان يقول له إيه له كن امال يقول لمين طب ما قبل ما يقول كن ما كانش موجود لم يكن موجودا قبل قوله كن فكيف يقول له يقول له يبقى ده مستحضر عنده المكت موجود قول يفرز بس ولذلك لما سئل ما شغل ربك الآن قال له أمور يبديها ولا يبتديها يبديها في فرق بين أن ده يبدي مش يبتدي فكأن حينما يقول له كن فيكون هو بدأها انما كل دي لن يبديها يظهرها للناس انما المسائل كلها مفروغ ايه مفروغ منها اما كيف نفسره قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الجنة عرضت علي ولو شئت ان اتيكم بقطاف منها لفعلت لو شئت ان اتيكم بقطاف منها لا يدل على انها حقيقة واقعة مسألة واضحة اذا فقول الله انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له فكأن الشيء في العلم الأزلي موجود ولكن الإبداع هو اللي ناقص لأنه بيقول له ومع أنه لا يوجد إلا بعد كل هيقول لمين بقى كل يبقى إذا مسائل إبداعية مش ابتدائية فالحق سبحانه وتعالى يعرض لنا بقى الايه الحيثيات سبحانه وتعالى يبقى الله مكلف لو ما كانش كلفنا دي فعل ولا تفعل كانت بقت شقاء كان القوي يبقى بقوته والقادر بقدرته وكل اللي يقدر يعيش فساد يعمل اذا فحمايتنا جاءت منين جاءت من التكليف من الاله كان المفروض ان الامتنان يبقى برب قبل اله لان الاله مكلف والتكليف هيقيدني شويه نقول لا ده التقييد ده هو الخير لك لانك يجب ان تنظر لا الى تقييدك ولكن انظر الى تقييد بقية الخلق بالنسبة لك يبقى اذا كلمة رب دي هي الالف الاول قبل ما ما نتولد وهي الالف المصاحب ايضا ازاي ام قال لك سعة الانسان ما اسبابه تضيق بيه والهموم تحيط بيه والمهالك خلاص ما فيش اسباب الانسان ما بيه شوف قال ايه بقى يوم هيفتكر كلمة رب بقى دلوقتي وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه مش قال دعا الله لأن الرب دي هو المتولي الإيجاد والإيه وتبقى مش أنت جبتني في الوجود مش أنت اللي ربتني انت اللي تقدر تعمل كده لان الاسباب ما فيش ما, تنت... ما تقدرش عليها اه واذا مس الانسان ضر دعا ها، ربه منودا اليه مش كده ثم اذا خوله نعمه نسي ما كان يدعو إليه. وجعل لله اندادا ليضل عنه يقول لك لا اصلا أنا كنت ناصح وكنت محتاط للمساله يا اخويا انت كنت عمال راجع الى الله و... وعمال تتقلب على يوم تقول يا رب ما فيش الا انت اه يبقى اذا كلمه الرب هي لا تزال الملاذ لنا الى الان يبقى هي من الاول في عالم الذر وهي رب الايه رب العالمين وبعدين قلنا الرحمن آه، الرحيم تلك كلمات تستحق ايضا الايه تستحق الحمد وكلمة مالك يوم الدين دي بقى دي عمدة اللي تستحق الحمد الكبير ليه قال لك لانه لو ما كانش مالك يوم الدين كان الذي صنع شرا استمتع به في الدنيا قد خرج من حدود التكليف واراح نفسه وشقي الملتزمون بالتكليف يبقى كونه مالك يوم الدين دي نعمه هي اللي بتوزن الوجود ليه قال لك لان لو انه ما هوش مالك يوم الدين كان الانسان منه اذا ما كانش قوي ما يعرفش يتحرك في الحياة ليه قال لك لان انت حركتك اذا كنت مستقيما على المنهج بتنفع غيرك في دنيا ولكنها لا قد لا تنتفع بها الا في اخراك يبقى كل ثمرة التكليف مش هتبان في الدنيا لان انت سلوكك منظم بالنسبة لغيرك فلازم ينتفع بانك كويس انما انت شقيت بان غيرك مش كويس يبقى لو ما طمنيش وقال لي ده بقى ما انا مالك يوم الدين يعني ما تفتكرش ان انا ضاعت ده عندي يبقى طمني تطمين ايه تطمين كامل لما نيجي ننظر الى كلمة مالك يوم الدين او مالك يوم الدين هي قراءتين يعني ولذلك تلاحظوا انها مكتوبة في المصحف ميم لام كاف وبعدين القراءة اللي تقراها ملك تبقى ماشية وبعدين في مادة كده اللي يقراها ايه مالك ففي قراءتين اه اذا ادركنا سر حذف الالف هنا علشان الشكل يخدم الاسمين ان قرأتها مالك المادة اهي وان قرأتها ملك تبقى الصورة موجودة عندك ملك الله فيه لما تيجي تنظر الى المسألة دي تجد ان الناس لما قالوا ايه مالك وايه ملك المالك كل واحد يبقى مالك انا املك عبايتي املك المتاع بتاعي املك اي حاجة انما مش كل واحد ملك يبقى الملك له تصرف على المالكين يبقى ملك يبقى ايه يبقى اعلى يعني نقول له طب كويس قوي لكن هو الما- الملك ده صحيح تصرفه اعلى ها، على المالكين انت مالك وهذا مالك وده مالك وده مالك وده مالك كل واحد مالك اللي عنده ايا كان اهو مالك لكن لما يجي الملك ها، يبقى على الايه على الكل نقول له له المالك يتصرف في ملك الغير ده ما يتصرفش في ملك الغير ها ما هو ما يتصرفش في ملك الغير انت تعرف إن الملك دي او الرئيس او حاكم الدولة او او لاخره رئيس على مين رئيس على المخالف لقوانينه بس انما اللي هو مش مخالف قانون ولا له دعوه عندي وانا مالي منه يعني متى يكون رئيس عليه مخالفه انما ما دام مش مخالفه ولا ولا اي حاجه خلاص انتهى الله اذا مش معنى فالذي راى ان ما- ملك يبقى يدخل في حوزات تصرفه مالكين راى ان كلمه ملك ابلغ من مالك والذي رأى أن مالك لا يتصرف في مال غيره بل هو جاء ليحافظ على ايه خمسة اشياء قاعد كده عينه مفتحة لأمته أو لرعيته عشان يحافظ على خمسة أشياء للناس الدين والنفس والعقل والنسل والمال مهمة الحاكم جاي يعمل ايه انه يحافظ ليا على دول اذا فهو بيحافظ لي على ما املك مش بيتصرف بما املك يبقى جاي ليا جاي ليا انا يبقى يقول لك اذا انا مالك ابلغ من مالك انما يقول لك لكن الملك في ظاهر الامر في الدنيا عند الناس بيتصرف في المالكين فقال لك تبقى مالك ابلغ ولذلك ربنا هيدينا يقول لك انا تركت كلمة ما ما- ملك ل- ل- لخلقي يبقى ده ملك وده ملك وده ملك وده يملك لك شيء وده يملك لك شيء لأن دي أسباب دي هي الأسباب لكن لما نيجي في اليوم الآخر بقى لا مالك ولا ملك لا مالك ولا ملك ولذلك قال لك ايه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ طب ما هو الامر في كل وقت لله قال لك لان النمل ده بعض امره لخليفته في الارض يبقى في دنيا الاسباب اللي احنا عايشين فيها ادى شيء من عنده لبعض الخلق انما في الاخره لا اذا بيطمني على انك ان بليت بمالك او بملك يطغى فيك بحكم الاسباب والمسببات لانه مثلا يملك لك شيئا اللي هيسعدك بقى في الاخره ان هو بس لوحده مالك يوم الدين او ملك يوم الدين فاطمئن الى انك انت فيه وقت هتخرج فيه من طغيان البشر او من طغيان الذين لا يأتمرون بمنهج الله واطمئن جدا على انك انت ايه ما فيش لا مالك ولا ملك باي معنى شئتها ان كانت مالك ابلغ ولا ملك ابلغ انما لمن الملك اليوم لله الواحد الايه الواحد القهار ما تيجي تقول مالك ملك او مالك يوم الدين هنا ملك او مالك وهنا يوم والدين كلمة يوم دي آه العرف الشائع او العرف الاصطلاحي او العرف الفلكي او العرف الجغرافي اللي بنعرفه احنا ان كلمة يوم بتبدأ من وقت الى مثله في ال- في القابل يعني من شروق الشمس لشروق الشمس مثلا او من غروب الشمس لغروب فهي تشمل ليلا وايه ده نسميه اليوم ده يوم فلكي او يوم ايه جغرافي انما لما نجد يوم في التشريع عندنا يوم نجد اولا مالك يوم ويوم ظرف زمان مش ظرف زمان كل حدث له ظرف زمان يعني زمان يقع فيه ومكان يقع فيه أي يوجد حدث أي فعل لا يوجد في زمان ولا يوجد في مكان مش ممكن لازم أي حدث وأي فعل يوجد في زمان وفي مكان من الممكن أن يملك المكان ظرف الزمان إنما كيف يملك الزمان ما يملكش الزمان ولذلك المفسرين قال لك مالك يوم الدين أي مالك أمور يوم الدين لأن ظرف الزمان ده ما يملكش قال لك لا ده ما يملكش عندك إنما عنده هو يملكه لأنه هو اللي يملك إطلاقه يبقى يوم الدين اطلع يا يوم الدين آه يبقى إذا هو اللي إيه لا يجليها لوقتها إلا هو يبقى مالك اليوم نفسه يجي امتى هو اللي يملكه بس هو اللي ايه اللي يملكه بقى انت قست الزمان والمكان والزمان والمكان قد يملك والزمان لا يملك بمقاييس ملكية البشر لكن ده احنا بنتكلم في الله يبقى مالك اليوم يا تقول مالك امور هذا اليوم كله طب هو متى لم يكن مالكا قال لك هو كان في ملك ومستخلف في ناس انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه مديلهم حاجة انما في اليوم القيامة مفيش حد هيبقى في له حاجة ابدا لمن الملك اليوم لله الواحد القهار طب ما هو كان قبل كده لمين قال ايوه عند العاقل لله لكن عند ظاهرية الناس ربنا مدي للناس آه، تصرفات في امور الناس لكن في الاخرة ما فيش الا ايه الا الا هو كلمة يوم بقى هنا هتطلق على ال 24 ساعة ولا هتطلق على مقابل الليل تطلق على ايه على مقابل الليل ام قال لك سيروا فيها ليالي واياما آمنين يدل على ان الليل مقابل ال- لا اليوم يبقى اذا اليوم هنا معناها الايه معناها النهار لا اليوم معناه النهار سبع ليال وثمانية ايام يبقى فيه ليال وفيه ايه لا ايام هنا في المنطق هنا ليالي وايه وايام طيب هو مالك يوم الدين ده ما دام هنا الليالي والايام يبقى اليوم هنا معناه النهار هي هي هي, هي القيامه دي هتبقى بالنهار طب ده احنا ما نعرفش هتبقى ازاي ليلا او نهارا مش كده ولا ايه طب يبقى سماها يوم ازاي ما دام اليوم عنده مش هو ال 24 ساعة لأن جايب مقابله النهار مش كده؟ يبقى اليوم عن ال- ال- جايب مقابله الليل يبقى اليوم عنده مقابل الايه؟ النهار طب يسميها يوم ليه بقى؟ طب ده احنا ما نعرفش هتيجي بالليل أو بالنهار يقول له تعالى لأن النهار فيه استيقاظ الحركة والناس قبل اليوم الآخر هتشملهم غيبوبة ال- الموت يبقى لما يجي اليوم كأنه ايه استيقاظ كأنه ايه استيقاظ من الله ولأن في اليوم الآخر هنتعرض بقى للإيه للمجهودات والأهوال وده محلها دائما الإيه؟ النهار ولا الليل برضو الايه النهار طيب ادي كلمة يوم لكن اذا قال الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن يبقى معناها ايه ان اردت ان اليوم اليوم الجغرافي بتاعنا ده 24 ساعة يبقى كل 24 ساعة هو في ايه في شأن مش كده ولا ايه وان اردت برضه اليوم اللي هو مقابل النهار يبقى هو برضه في شأن يبقى كل- كل نهار هو في شأن مع ان شأنه لا ينتهي لا ليلا ولا نهارا مفهوم ولا لا ما دام شأنه لا ينتهي لا ليلا ولا نهارا يبقى لازم نشوف كلمة يوم دي نقول له ال- ال- الارتقاءات الكشفيه اللي اكتشفنا بها اسرار الفلك علمتني ان بتقول الارض كوره وبتلف حوالين نفسها بحركه وبتلف حوالين الايه الشمس بحركة. بينشا عن لفتها حول نفسها ليلا ونهارا وبينشا عن لفتها حول الشمس فصول طيب ما دامت الارض تدور يبقى قدر لي يوم كل منطقة امسك خط واحد مثلا من خطوط الطول لان لا دي اللي ايه يبقى فيها ليل ونهار مش كده ولا لا لما تجيب خط من خطوط الطول وابدأ له يوم نهار مش هياخد النص طيب الخط اللي بعده يبقى بدأ نهاره بعد قد ايه بعد مدة الله طب وانت ليه هتاخد بالخط ده انت تاخد بالحركة بمعنى ان كل الارض ما تتحرك حركة يبقى بدأ يوم يبقى اه وانتهت غابت عن حتة يبقى بدأ ليل طب وهي دائرة دائمة إذا ففي كل جزء من مليون لحظة من المليون من اللحظة بيبدأ نهار وينتهي اه يبقى اه يبقى اذا لما نقول كل يوم هو في شأن انت بتحسبها كل يوم انا ولا كل يوم الصين ولا كل يوم ليبيا ولا كل يوم ايه اه كل يوم دي حته يبقى اذا هو في شأن لا ينتهي لان خروج ليل ونهار لا ينتهي ابدا كل يوم يبدأ كل س... كل لحظة يبدأ ايه يبدأ يوم كل لحظة يبدأ يوم كل لحظة يبدأ يوم اذا هو في ايه وفي شأن دائما في شأن دائما مش معطل يعني لا هو في شأن دائما لأن ما دام قال لك كل يوم تقول له يوم يوم من يوم الخلق جميعا وما دام يوم الخلق جميعا كل لحظة يبتدئ فيها يوم وينتهي فيها إذا فمعنى كل يوم هو في شأن تسميه يوم الآن أي كل آن هو في شأن لان كل ان بيبدأ ايه بيبدأ بيبدأ يوم مما يجعل الحق يستحق الحق انه مالك يوم الدين لان دي المسألة اللي هتفصل الفصل النهائي في كل ما يريح الذي تعب في الحياة نقول له لا انت هتروح ما فيش حد من زملائك او من اخوانك الانس ده هيبقى له سلطان عليك اطمئن على دي لانك انت هتبقى بايه وده على طول مباشرة يبقى ده يطمئن مين يطمئن العبد في- يبقى اذا من د- من- من تمام ضمان الامن في النفس البشرية ان يعتقد الانسان باليوم الاخر ان فاته جزاء على عمله في الدنيا من جهد الناس له فيطمئن على ان جزاءه في الاخرة لم يفوته وحين يوجد الجزاء في الاخره يكون أربى فائدة أربى فائدة ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نبهنا لي حين أهديك له الشاه وكانت عائشة رضي الله عنها ترى أن رسول الله ترى رسول الله يحب لحم الكتف لحم الرقيق ده فلما جاء قال ماذا صنعت بالشاه قالت تصدقت به وبقي كتفها قال كلها بقي إلا كتفها نعم كلها بقي انت بتقول اللي بقي كتف ده هو ده اللي راح انما اللي بقي ليه لان الكتف اخذناه لانفسنا وغير الكتف اللي انت تصدقت بيه قدمناه لنا في اليوم الآخرة يبقى هو ده اللي باقي كلها ذهب إلا إيه كلها بقي إلا كذا ده بي- بي- بيدلنا على إيه بيدلنا على أن الأس- الأصل الأصيل في النفس أن يكون النفع في يوم في اليوم الآخرة ايوه لان هو ده النفع اللي مش هينقطع احنا كنا قلنا في حلقة ان كل نعيم الدنيا مهما تنعم الانسان اما ان يفوتني النعيم واما ان افوت النعيم يبقى عظمة الاخرة في الجنة ان النعيم لا يفوتني وانا لا افوت النعيم يبقى اذا من الخير ان يكون نعيمي هنا او نعيمي هناك لازم يكون نعيمي هناك يبقى صدق رسول الله في كلها بقي الا ايه الا كذبه آه. و- و- ولذلك دخل واحد على بعض الصالحين فقال له انا اريد ان اعرف انا من اهل الدنيا ام من اهل الاخره فماذا قال له انظروا الى دقه الجواب اشراقيه الاداء قال له يا اخي إن الله أرحم بعباده أن يجعل موازينهم في أيدي أمثالهم ميزان كل امرئ في يد نفسه لأنك تستطيع أن تغش الناس إنما تستطيع أن تغش نفسك أنك ميزانك في إيدك تستطيع أن تدرك أنت من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة قال له كيف قال له إذا دخل عليك من يعطيك صلة ودخل عليك من يأخذ منك عطاء بأيهما تفرح فسكت قال إن كنت تفرح بمن يعطيك فأنت من أهل الدنيا وإن كنت تفرح بمن يأخذ منك فأنت من أهل الآخرة ليه لماذا قال لك لأن الناس يحبون من يعمر لهم ما يحبون فالذي يعطيني يعمر دنياي والذي يأخذ مني يعمر آخرتي إذا فإذا كنت من أهل الآخرة أفرح بمن إيه؟ يأخذ مني أكثر ممن أكثر ممن يعطيني ولذلك كان بعض الصالحين إذا دخل عليه من يريد صلته يقف له ويقول مرحبا بمن جاء يحمل زادي الى الاخرة بغير اجرة ما بياخدش اجرة منه بيديني ايه بيديني زادي اذا فكلمة مالك يوم الدين دي قضية ضخمة من قضايا العقائد ساعة ما نعرف اننا كلنا مردودين الى الاله كلنا في الدنيا قد يرد بعضنا الى بعض ولكننا في الاخرة لا نرد الا لله وحده يبقى هذا امر يطلع على ان ايه المسائل كلها ستسير كما تحب وانت الذي تضع الايه الاساس فلو لم يقل الله مالك يوم الدين كانت تبقى قضيه مشكله لذلك كان الايمان باليوم الاخر من قضايا الركنيه في الايمان ليه قال لك لان لو ما كانش في ايمان باليوم الاخر كان يبقى القوي يأخذ بقوته ويبقى الصالح المستقيم هو اللي خد مقلب لأن الذي لم يستقم أراح نفسه وأخذ كل شهواته في الحياة والذي استقام وعاش في حضن المنهج وتحددت حريته هؤلاء لم يكن هناك يوم الدين وربنا بس اللي يملكه كانوا يبقوا خدوا مقلب في حياتهم ودكم هم اللي يبقوا ايه اللي يبقوا ارتاحوا فقول الحق مالك يوم الدين تصوير عقدي يدل على ان المبتدا من الله والانتهاء الى الله اذا لا نضيع بين القوسين في غير الله ما دام القوس الاولاني من الله والقوس الثاني الى يبقى احنا بقى نتانزح ليه في وسط القوسين لا يبقى بين القوسين يجب أن يرد إلى مين يجب أن يرد إلى الله لاحظوا هنا شيء في في اللغة شيء يسموه ضمير الغيبة الغيبة زي ما تجيب اسم زيد حضر أو زيد قابلته يبقى ده زيد ده غيب ولا غايب ولا مش غايب غايب إنما أنت قابلته مش كده انا تكلمت يبقى ده حاضر ولا لا يبقى اذا فيه كم حاجة غائب ومتكلم اللي هو انا ومخاطب اللي هو انت انا انا اللي بتكلم وانت اللي قدامي خاطب قضيتنا واضحة انما كلمة هو دي اللي هي على زيد الاسماء الظاهرة من الغائب كله لما اقول ايه لو كان الله قال الحمد لي كان يبقى ايه تكلم مش كده انما قال الحمد لله لان الله غيب لان الله غيب وقعد يتكلم ورب العالمين غيب ما هوش قدامي وخدناها كلها بالايه بالعقديات والعقديات كلها غيبية مفيش امر عقدي يجي في امر حسي ابدا لا يأتي امر عقدي في امر حسي ابدا أتقول أنا أعتقد أنني جالس في مسجد الإذاعة وقاعد في الشعراوي بيتكلم دي عقيدة دي لأنها أمر حسي ما تدخلش في مقام الاعتقاد ولا الإثمان ولا البتاع أنا أحس أحس مش كده ولا إيه؟ فلما يجي في الغيب يقول الحمد لله يبقى غيب ورب العالمين غيب ورحمن ورحيم غيب ومالك يوم الدين طيب خلاص كان يجب ان يكون السياق اياه نعبد كان يجب ان يكون في سياق في الصورة ايه اياه نعبد لكن رحمة طول السياق ده بيسموه التفات التفات يعني السياق كان لغيبة وبعدين بقى ايه اه كأنك استحضرت الغيب الها واستحضرته ربا واستحضرته رحمانا واستحضرته رحيما واستحضرته مالك يوم الدين فبان امامك واصبح مخاطبا انتقل الغيب الى ايه الى حدود الصفات بعد ما كان غير بقى ايه بقى حاضر بعد ما كان علم يقين بالغيب بقى ايه علم يقين فما تقولش اياه بقى هظل غيب ليه ده انت قعدت تجيب الصفات الغيب كده كده كده لحد ما ايه اختبرت صفات الغيب بقى في بقيت في محضر الشهود فقلت اياك نعبد واياك نستعين ساعة ما تشوف اياك نعبد العبارة كانت تؤديها نعبدك مش كده ونستعين بك ولا ايه لكن لما تيجي تقول ايه اقابلك ما يمنعش ان تقول واقابل فلان انما تقول اياك اقابل ما يمكنش تعطف عليه تاني يبقى مش هتقول الا هو مش كده ولا لا يبقى اذا لما تقول اقابلك يصح تقول وفلان وفلان وفلان تبقى المقابلة مش خاصة لكن اذا قلت اياك وتقدمها اقابل ما يقدرش تعطف عليه واحد تاني والاسلوب يفسد يبقى اذا يعني معناها اننا نخصك وحدك بالعبادة بالك لو قال نعبدك وحدك ما تؤديش اياك نعم ليه لان لما تقول نعبدك الذهن من اول ما يسمعها يقول لك يمكن هيعطف حد تاني لكن لما نقول اياك او نقدمها كده من اول الامر انحسمت من اول الامر انحسمت العبادة لله وحده ليه ام قال لك لان العبادة دي خضوع لله بيفعل ولا ولا تفعل ولذلك جعل الصلاة دي هي العبادة وجعل السجود هو منتهى الخضوع ليه ام قال لك لان الانسان المستقيم ده طب ده الانسان بيعرفوه حيوان مستوي القامة مستوي القامة يعني مش مش قامته كده بالارض مستوي القامة ولذلك لما يجوا يعدوا الواحد كبرياء ولا شمم وبتاع وحاجة وحب يعني مش كده يبقى مستوى القامة دي يبقى له ايه اعلى وله اسفل اعلى وهو هنا يوم يجي الخضوع ده يروح ايه لا ويلع اعلى ده يخليه اسفل شو الخضوع بقى خضوع الخضوع المطلق فساعة ما تقول اياك نعبد اي نخضع واقرب ما يكون العبد في الخضوع وهو ساجد ليه لانه بيكور نفسه استواء القامة دي والراس المرتفعة الشمخة دي بتيجي عند موطئ الايه عند موطئ القدم يبقى اذا كان ذلك في القالب يمكن لو كان حكاية في القلب كده كنا نبريها على بعضنا وانا مذلل لله في الغيب وانت تنزل لله في الغيب لا هو عايزنا ننزل انزلالا مش قلب بس قالب امام بعضنا عشان نفضع عبوديتنا لبعض تبقى عبادي عبوديتنا يبقى ما يجيش اللي اعلى مني ويروح يسجد لربنا بينه وبينه كده هيقول له تعالى يبقى اسجد كده علشان ال- ال- ال- اللي انت بحكم اوضاع ال- ال- المجتمع انت علي عليه يشوفك كده وانت يبقى عمال بنف- بيفتح لنا عبوديتنا له عشان ما فيش واحد بعد ذلك ايه يستعلى ولا يتكبر والادنى يشوف الاعلى برضه زيه يبقى اذا السوائية في العبادة سوائية في العبادة تبقى تديني ايه عبادة وعبادة لواحد لان العبادة لواحد تحميك من العبادة لملايين سواك فلو لم تكن العبادة لواحد لخضعت لكل ذي قوة في أي ناحية من النواحي والله يريد الناس جميعا عبادا له وحده